أمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فمشاهدي الكرام أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
نواصل حديثنا إن شاء الله تعالى في رحلتنا إلى الآخرة في جزئها المطول علامات الساعة نحن مع علامات الساعة الصغرى وجل ما مضى من الحديث عن علامات الساعة الصغرى هو ما ظهر أحيانا نذكر ما لم يظهر إذا كانت علامة ذكرت في طيات الحديث قد ظهر أكثر الحديث وبقيت علامة أو بقيت علامتان فنشير إلى أن هذه العلامة أو أن هاتين العلامتين لم يظهر بعد آخر ما وقفت فيه مع حضراتكم على حديث ذكرته متنا دون أن أتعرض لشرحه وبيان معانيه وهو قوله عليه الصلاة والسلام كيف بكم وزمان أوشك أن يأتي يغربل الناس فيه غربله والناس قد مرجت عهودهم واختلفوا فكانوا هكذا وشبك بين أصابعه قالوا كيف بنا يا رسول الله قال تأخذون بما تعرفون وتدعون ما تنكرون تقبلون على أمر خاصتكم وتذرون أمر عامتكم وكأن النبي عليه الصلاة والسلام يصور واقعنا تصويرا بليغا كيف بكم الكلام هنا خطاب للصحابة رضي الله عنهم لكنه يحدثهم عن زمان أوشك أن يأتي كيف بكم وزمان أوشك أن يأتي أوشك في كلام العرب من أفعال المقاربة يعني اقترب هذا الزمان وقربه نسبي كقوله تعالى اقتربت الساعه فلا يعجب أحد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه هذا مع أنه مر ما يزيد على 1300 سنة حتى جاء هذا الزمان الذي وجدنا فيه نحن في القرن الرابع عشر الهجري والخامس عشر الهجري فبدأت تتحقق هذه العلامات أوشك تحتمل هذا المعنى لأنها من أفعال المقاربة والمقاربة بأيام الله غير بأيامنا كما أسلفنا في الحديث عند قوله تعالى اقتربت الساعة كيف بكم وزمان أوشك أن يأتي يغربل الناس فيه غربلها يعني تبحث عن الواحد فتظل تغربل في الناس وتفحص الناس وتنظر وأنت ترجو أن تجد من تصادقه ومن تثق فيه ومن يكون صادق الحديث وفي الوعد صالحا أمينا فتظل تغربل أصدقائك في المدرسة وأصدقائك في الجامعة وزملائك في العمل على أنك تخرج بواحد وجيرانك في البيت والمنطقة وإخوانك في المسجد غربلة الناس أن يغ... أن يغربل الناس فيه غربلة وهذا المعنى وارد في حديث آخر للنبي عليه الصلاة والسلام الناس كإبل مئة ليس يعني ما بين كل مئة صاحب لا تستطيع أن تجد صاحبا قد تجده في المئة الثانية أو الثالثة أو كذا سبحان الله العظيم كيف بكم وزمان أوشك أن يأتي هذا عندما قاله عليه الصلاة والسلام لكنه بالنسبة لنا أتى وأتى يغربل الناس فيه غربلة من أجل أن تجد هذا الذي تصادقه وتصاحبه وتأتمنه على نفسك على مالك على بيتك على سرك يغربل الناس فيه غربلة فلا تجد في المئة واحدة والناس كإبل المئة ليس فيهم راحلة قال هنا يغربل الناس فيه غربلة والناس قد مرجت عهودهم اضطربت واختلطت وتناقضت ونقضت هكذا تصبح صفة الناس وهي وإن كانت في الأصل من صفات المنافقين والعياذ بالله لأنه جاء في الحديث آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان في الحديث الثاني أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها حتى يدعها إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر نعوذ بالله فتصبح صفات المنافقين موجودة في الناس والناس قد مرجت عهودهم نقض العهود وعدم الوفاء بها ليس سمت المؤمن أبدا فإن الله قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود كما قالوا أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا فإذا وجد هذا في الناس فمعناه أن الناس تخلقوا بأخلاق المنافقين واتصفوا بصفاتهم ورحم الله الحسن البصري حين سئل أفي, أفي بغداد منافقون قال لو, خرج لو خرجوا من أزقتها لاستوحشتم البقاء فيها لو خرجوا من أزقتها الحارات والشوارع لاستوحشتم البقاء فيها يعني على من تبقى من أهل الإيمان ليس فيهم من صفات المنافقين سبحان الله هذا الكلام يقوله سيد التابعين حسن البصري رحمه الله تعالى فهنا والناس قد مرجت عهودهم ضربت اختلطت النهارده يعني عارف مسألة الوفاء بالوعد هذه أصبحت يعني كالكبريت الأحمر إنه إنسان ممكن يقول لك إيه أنا جاي لك بعد ساعة والساعة دي تطول مع إنه يعني ما عادش في ساعات طويلة الزمان تقارب جاي امتى يا فلان جاي بعد العشاء فجاي لك الساعة 2 بالليل الله يا عم انت قلت بعد العشاء ما احنا بعد العشاء امال احنا قبل العشاء يا مولانا الله. انت جاي قبل الفجر هل ما هو العشاء ممدودة للفجر كده يعني ده أمثلة الوفاء بالعهود واحد صنايعي عاوزه يقضي لك مصلحة تيجي امتى يا ابن الناس عشان ال... انتظرك وعشان ممكن اخد اجازه من شغلي وعشان في مصالح متعطله في البيت بسبب الشغلانه دي بكره وبكره ده يا مولانا مفتوح امتى يجي الله اعلم والناس قد مرجت عهودهم واختلفوا فكانوا هكذا وشبك بين اصابع شوف لما تختلف الاصابع الاختلاف النهارده في الامه اعوذ بالله من قبل الله وأنا علقت على الاختلاف قبل هذا عند ذكر حديث يا معشر المهاجرين خصال خمس إن ابتليتم بهن ونزلنا بكم قلنا إنه بسبب أن الناس نقضوا العهود ولم يحكموا بكتاب الله وسخروا مما أنزل الله أو سخروا بما أنزل الله فجعل بأسهم بينهم فلذلك في بأس شديد وفيه مع نقض العهود اختلاف شديد حتى على نطاق الأسرة والجماعة الواحدة كل الجماعات فيها خلافات لكن في وقتنا الراهن آه، بات يطفو على السطح مهما حاولوا إخفاءه عن الناس من باب الحشمة ومن باب المحافظة على سمعة الجماعة قد تكون جماعة كبيرة أو جماعة أم لكن في الأخير خلاص طفى على السطح وتكلمت عنه أجهزة الإعلام وزي يعني زي لما يكون مثلا عندنا احنا في مصر مثال آخر غير اللي أنا ذكرته هذا هو مثال السلفية في مصر كيف أصبحت هذه السلفية إيه؟ سلفيات ولماذا تقول في مصر يا شيخ ما تقول سلفية وخلاص على العموم عشان تدخل فيها كل السلفيات اللي موجودة في الدنيا بما فيها المداخلة والناس الأتباع حفتر وكله كله يدعي السلفية وعندك حزب النور سلفي في مصر وعندك الناس اللي أصبحوا رجالات الفكر المدخلي في كل الدنيا كل يدعي السلفية وهم على حد قول القائل آه، كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك ده يعني بيت شعر لشاعر كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك فالكل يزعم السلفية ويدعيها وإذا مسألة الاختلاف في الجماعة الواحدة مع السلفية مع الجماعة الإسلامية مع الجهاد مع الإخوان فصائل المجاهدين في سوريا خير مثال وأوضح دليل سميها فصائل المقاتلين ولا فصائل أي حاجة إنما مجاهدين دي كلمة كبيرة قوي نحن دونها بكثير فإذا من ضمن علامات الساعة اختلاف الناس بهذه الصورة واختلفوا فكانوا هكذا وشبك بين أصابعه فالصحابة استغربوا دي مسألة نقض العهود عندهم يعني أول ما حد ينقض العهد ولو مرة منافق واتهموه بالنفاق ولا الاختلاف يكون بهذه الصورة اللي يصورها النبي عليه الصلاة والسلام شبك بين أصابعه قالوا كيف بنا يا رسول الله قال تأخذون بما تعرفون تلاقوا المسائل فتن تدعو الحليمة حيرانة تلاقوا فتاوي ذات البلاوي تلاقوا مشاكل كثيرة قوي فخذ بما تطمئن وبما تثق فيه وبما يبدو الحق فيه واضحا تأخذون بما تعرفون بس إذا فلان قال وفلان بيقول وفلان بعيد وبيزيد ولو خليه يقول لكن أنت خذ لما تطمئن له ويكون عندك محل آه، يعني يقين أو ثقة أو اتفاق أو تواتر أو صحة إنما ما تدورش على الآراء الشاذة لأنها تجد من الشواذ من يبحث عن الآراء الشاذة أن تأخذ بما تعرف قال تأخذون بما تعرفون وتدعون ما تنكرون مسائل مختلف فيها وفلان والله بيجي في التلفزيون قال كذا وفلان قال كذا لا شوف الذي كان عليه خيرة القرون السلف الصالح رضوان الله عليه يبقى تأخذون بما تعرفون وتدعون ما تنكرون تقبلون على أمر خاصتكم وتذرون أمر عامتكم يعني لما الأمور تبقى كده مختلطة ومش واضح فيها حق فأقبل على نفسك أقبل على خاصتك اعمل على صلاح نفسك ادعو ربك يثبتك على الحق يبين لك الصواب تقبلون على عامتك تقبلون على خاصتكم أو على أمر خاصتكم يعني تجتهد في أن تصلح نفسك حتى إذا جاء الموت في ظل هذه الأمواج العاتية والفتن تلقى ربك وأنت على خير يحسن لك الخاتمة تقبلون على أمر خاصتكم وتذرون أمر عامتكم وتذرون امر عامتكم ايه الموضوع وايه اللي بيحدث ده ومثلا والثورات والانقلابات والاضطهادات وانت خلاص ما بايدك حاجه لو كان في ايدك حاجه لازم تعملها لازم مش في ايدك حاجه اقبل على امر خاصك عزلة مولانا عزلة لا تكن رأس فتنة ولا تكن يعني سببا في اختلاف أو لا تكن يعني انك تحمل نفسك ما لا تطيق او انت وحدك مثلا هتعمل ايه في لا يعني تعمل لوحدك امور تستطيعها لكن في ظل امور تحتاج الى امه معك ولا تجد من هذه الامه احدا او افراد قليلين لا يمكن يقوموا بالمهمه يبقى في الحاله دي فعليك بامر خاصتك ودع عنك امر عامك. يعني هذا الحديث فيه اشارات لما نحن فيه وانه يعني ممكن يكون من حق العالم ان ياخذ بالرخصه او ان ياخذ بالعزله خلاص هو يعني الحق واضح عنده ابلج لكن لا يجد من يعينه عليه الناس مثلا هيطلبوك ان انت آه تخرج لقتال قول لهم ماشي طيب شوف كده امشي بهم امتارا هتلاقيهم تفلتوا منك وتبقى انت لوحدك اللي رايح تقاتل مثلا يعني او عامل تظاهره او عامل شجب وانكار لشيء معين من الاشياء الناس فيهم غوغائيه عجيبه ومع شيء من الجبن كثيرا يعني لكن على كل حال هذا الحديث بيلتقي مع حديث النبي عليه الصلاه والسلام اذا رايت شحا مطاعا إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام هو ده مش من علامات الساعة هذا الحديث لكن فيه برضو ما يمت إلى العلامات بصلة وهو كالشارح لهذا الحديث وهو شرح لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون والآية فيها أوجه كثيرة في التفسير ومن بين هذه الأوجه أنه ليست هذه الآية في كل وقت يعني عليكم أنفسكم لما قيلت أيام الصحابة في ناس أنزلوها على واقعهم فقام سيدنا أبو بكر يخطب في الناس وقال إنكم تقرؤون هذه الآية فتضعونها في غير موضعها والله إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأطرن الناس على الحق أطرًا أو ليبعثن الله عز وجل عليكم عذابا من عنده فيدعو خياركم فلا يستجاب لكم فبين لهم أنه لابد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنه عليك نفسك أو عليكم أنفسكم فيها الأمر بالمعروف وفيها النهي عن المنكر لكن لغاية لما يجي زمان لا يصلح فيه أمر بمعروف ولا ولا نهي عن منكر وحتى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي موجود في بلاد الحجاز يحل محله مثلا هيئه الترفيه وتبقى هيئه الترفيه تامر بالمنكر وتنهى عن المعروف وزي ما عندك والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم هيبقى عندك والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون فالنبي عليه الصلاة والسلام بين أنه في زمان إحنا وصلنا ليه لأن أنا لما وقفت مع هذا الحديث أدور عليه موجود ولا لا إذا رأيتم شحا مطاعا الشح هو قلنا في معنى البخل انه الناس تبقى من البخل بمكان انا والطوفان من بعدي وماليش دعوه بالناس وكل واحد قافل على نفسه وزي لما جت حكايه الكورونا وقالوا يا جماعه جمعوا الطعام الناس بقت تجري وتجمع الطعام كانه القيامه قامت وملوش دعوه بالاخرين مثلا ده مثال كده حضر على الذهن سريعا يعني شحا مطاعا وهوى متبعا كل واحد ماشي على هواه مهما قلت له هوى متبعا ده حتى الزوجة مع زوجها وحتى الأولاد مع الأب إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة اللي هي عايشنا النهاردة وموتنا بكرة كثير من الناس ينسى الآخرة نسأل الله العفو والعافية ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه أنا بيأتيني السائل ويسألني السؤال وجاوب هو منتظر مني أديله إجابة بعينها فأقعد أجيب له الإجابة اللي أنا مقتنع بها قال الله قال رسول هو يجيبني يمين ويجيبني شمال وفي الآخر أقول له يعني طب أنت عاوز إيه؟ أنا تعبت أنت عاوز إيه؟ فيقول لي هو الإجابة وعاوزني أنا أقول أقول خلاص أنت خلاص أنا لما أقتنع تماما إنه هذا الإنسان عنده هوى بسكت عنه هو حر أنا بينت وعملت اللي علي لكن حكاية الهوى المتبع دي والله يا إخوانا حاجة عجيبة جدا جدا يعني وصلت إلى الذروة فشوف لما يبقى الهوى المتبع مع بقية العناصر الأخرى فإذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام آه تبقى عليك بخاصة نفسك ويبقى عندك مبرر للعزلة أنا وجدت هذا في المجتمع ووصلت لهذه المرحلة لكن لما أنت بتعرض علي علمنا شيئا ادعونا إلى الله اشرح لنا كذا بين لنا كذا أنا لا لا أترك لا أترك أيا كانت النتيجة لكن المجتمع وصل لهذه المرحلة الشح المطاع والهوى المتبع والدنيا المؤثرة وإعجاب كل ذي رأي بقى طب إيه اللي نعمله فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام وهنا عليه الصلاة والسلام قال تقبلون على أمر خاصتكم وتذرون أمر عامتكم طيب احنا قلنا انه هنحاول انه الحديث يعني لا نطيل في شروحها عشان نقدر ناتي على مرحله من مراحل الرحله للدار الاخيره هي علامات الساعه نخلص منها راينا من علامات الساعه التي ذكرها النبي عليه الصلاه والسلام حديثا ذكرته في الاول خالص لما كنت بذكر العلامه الثالثه موت النبي عليه الصلاه والسلام بعيد هنا عشان اكمل الباقي في قول عليه الصلاة والسلام ست من أشراف الساعة موتي وفتح بيت المقدس وموت يأخذ في الناس كقصاص الغنم وفتنة يدخل حريمها بيت كل مسلم وأن يعطى الرجل ألف دينار فيسخطها وأن يغدر الروم فيأتونكم في ثمانين راية أو قال هنا فيسيرون بثمانين بندا تحت كل بند اثنى عشر ألف الحديث هذا بيتكلم بصريح العبارة ستة من علامات الساعة ست من أشراط الساعة سبق منها الكلام عن موت النبي عليه الصلاة والسلام ومما سبق منها فتح بيت المقدس الذي تم على يد فاروق الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه سنة 15 من الهجرة وكانت لها قصة عجيبة فتح بيت المقدس وازاي اهل الكتاب قرأوا في كتبهم انه اللي هيفتح بيت المقدس يعني واحد من المسلمين في ثيابه كذا رقعة وانه يدخل ماشيا وغلامه راكبا وما الى ذلك لذلك لما شافوا سيدنا عمر داخل بنفس العلامات بالراحة كده سلموه مفاتيح بيت المقدس وهو عاملهم بمعاملة حسنة وأظهر لهم سماحة الإسلام ورفض يصلي في كنيسة القيامة خشية أن يأتي المسلمون من بعده ليقولوا صلى فيها خليفة المسلمين وأمير المؤمنين فلنتخذها مسجدا فراح مصلي براها وعمل حاجات سبحان الله وقعد نظف بيت المقدس بنفسه وجعل جعل الناس يقلدونه فكان فتح بيت المقدس واستمر مع المسلمين لغايه لما جاء الصليبيون واحتلوه ولو وظل سيدنا صلاح الدين الايوبي يعني لا يهنأ بنوم ولا براحة ولا يسعد قال له ألا تضحك فيقول كيف وبيت المقدس تحت يد الصليبيين لغاية لما استطاع رحمه الله تعالى رحمة واسعة أن يحرر بيت المقدس من أيدي الصليبيين في ظل الحروب الصليبية واللي وصلت فيها القتلى إلى أعداد رهيبة لغاية لما رجعوا اليهود واستولوا على بيت المقدس في العصر الحديث وبنوا لهم كيانا ودولة من سنة 1948 أعلنوا عنها والمسجد الأقصى تحت أيديهم وجل فلسطين تحت أيديهم المنطقة الشرقية والضفة والذي منه وتركوا غزة لل... لبعض المتحمسين أو أصحاب حماس والمجاهدين ودلوقتي هم في الحصار اللي هم فيه والدنيا نازلة نازلة يعني لتحت خالص لكن يأذن الله بالفرج ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج ففتح بيت المقدس قال النبي عليه الصلاة والسلام في العلامة الثالثة وموت يأخذ في الناس كقصاص الغنم ده هو طاعون عمواس واللي الناس تذكرته مع طاعون وباء الكورونا 19 افتكروا الأحكام الشرعية بتاعت طاعون عمواس ده حصل برضو أيام خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفتنة يدخل حريمها بيت كل مسلم يعني الفتنة دي الحريم الحريق اللهب الآثر يدخل بيت كل مسلم فعلا كل بيت مسلم الآن في من الفتن ما الله به عليه فتنة ممكن تكون في تبرج المرأة فتنة تكون في اختلاط الأسر فتنة تكون في بأجهزة الإعلام اللي دخلت كل بيت التلفاز وما يعرضه على الناس من سموم ومنكرات الإعلام اللي واخد صورة المواقع الإعلام اللي واخد صورة الفيديو الإعلام اللي ممكن يكون في الصحيفة الصور والأخبار المكذوبة والأمور المكتوبة والمنكوبة يعني الإعلام ده واخد صور كتير قوي مقروءة ومسموعة ومرئية ووصل لحد الفضائيات دي والحاجات دي طيب وعندك فتن المرتبطة بالبعد عن الدين والاختلاط والتبرج الراجل مش بيصلي المرأة مش محجبة البنات طالعين على حل شعرهم بنت راح الجامعة بلبس زي الم... زي ال... ال... ال... اسمها ايه يقولوا عليهم الفنانات او عارضات الازياء وحاجات كده خطيره جدا فتنه يدخل حريمها بيت كل مسلم موجوده اذا وان يعطى الرجل ألف دينار فيسخطه ودي برضه موجوده في ظل الغلاء والبلاء لو انا هدي لك مرتب ألف دينار ولا ألف ريال ولا ألف دولار ولا ألف الليرة ولا أيا كانت العملة تعمل إيه وسط الغلاء والبلاء ده فتجد نفسك بتقلب إيدك إيه دي هتعمل إيه دي وهصرف منها إزاي وهتخلص أنت من الشهر والكلام ده أن يعطى الرجل ألف دينار فيسخطه بل هيجي لك حديث أنه يعطى العشرة ألاف فيسخطها يبقى دي العلامات دي كلها ظهرت قال وأن يغدر الروم فيسيرون بثمانين بندا تحت كل بند اثنا عشر ألفا كلمة بند في الحديث مفسرة على أنها لواء لواء وممكن نسميها كتيبة لواء أو كتيبة ثمانين لواء أو كتيبة كل لواء تحته اثنا عشر ألفا كلمة لواء اللي هو الراية اللي بترفع والكتيبة يبقى الأشخاص اللي هم في اللي في تحت هذا اللواء ثمانون في اثني عشر يعني تسعمائة وستون ألف جندي هو يعني تسعمائة وستين ألف ده ما كملوش المليون قال لك لأنه الأسلاء الحروب في هذه الفترة ذل الاعتماد فيها على على الأسلحة انت عندك ممكن تعمل حرب بدون ولا جندي ازاي بتطلع الطيران اللي هو بدون سائق ده طيارة بدون طيار وبتوجهها بالأجهزة وبتروح تحارب وتصيب هدفها وبترجع تقاتل وترمي صواريخ وترمي براميل يعني من المواد الكيماوية وكذا وكذا فالجنود يعني بقوا في ظل الحرب الإلكترونية والحرب الحديثة ما بتركزش على العدد أوي وبعدين من حيث إن هم موجودون موجودون والقواعد العسكرية للغرب عموما يعني قواعد عسكرية للأمريكان قواعد عسكرية للإنجليز قواعد عسكرية للروس كل ده موجود في بلاد المسلمين ايش اللي في العراق واللي في الشام طيب واللي موجود من زمان في قطر والخليج والسعودية واللي موجود عندنا في مصر لا موجود موجود البوادر موجودة ولو حد هيهتم بالمسألة دي ممكن يروح يعدهم ويلاقيهم ال 960 ألف اللي اتكلم عنهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام العلامة دي ظهرت يا شيخ لا لسه ما ظهرتش أنا بتكلم عن مقدماتها موجودة طب والعلامة دي إيه يعني من ضمن علامات الساعة المفروض أنا كنت هأخرها لكن بما إني ذكرت هذا الحديث فهذكر معاه الحديث اللي بيتكلم عن هذه العلامة وتلك المرحلة لأن الحديث الآخر فصله يعني هنا قال ذكرها كعلامة من ضمن العلامات الستة المذكورة في الحديث العلامات الست الحديث الآخر قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام تصالحون الروم صلحا آمنا وتقهرون أنتم وهم عدوا من ورائهم فتسلمون وتغنمون ثم تنزلون بمرج ذي تلول فيقوم الرجل من الروم فيرفع الصليب ويقول الأغلب الصليب فيقوم إليه رجل من المسلمين فيقتله فعند ذلك تغدر الروم وتكون الملاحم فيجمعون لكم فيأتونكم في ثمانين غاية مع كل غاية اثنا عشر ألف والغاية يعني الراية تصالحون الروم صلحا آمنا انقطع الاتصال هناك مشكلة مع الشبكة رجع
شغال الاتصال يا دكتور شغال شغال يا دكتور اتفضل جاب لي تنبيه انه انقطع الاتصال وهناك مشكلة لا لا شغال طب الحمد لله.
احنا مست- بنستمع
الحمد لله تصالحون الروم صلحا آمنا ايه الروم اوروبا وامريكا اسمهم الروم بمنطق ال- القرآن وبالاسم القديم منطقة القارة الأوروبية قبل ما يكون في أمريكا وأمريكا تعتبر يعني نتاج من من اوروبا وعمرت بالاوروبيين فالقران سماهم الروم وكان اسمهم كده يعني ولذلك في سوره في القران اسمها سوره الروم وفيها بعد ألف لام ميم غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ودي قصة مرتبطة بالسيرة معروفة تاريخ الصراع اللي, ما كان اللي كان ما بين الفرس والروم فكان ال- الروم آه، هذا اسمهم والفرس و- وكانوا عبارة عن امبراطوريتين كبيرتين يتنازعان على قيادة العالم زي ما احنا اتولدنا والعالم تتنازعه قوتان عظميان الاتحاد السوفيتي والامريكان وال- والامريكا اشتغلت حرب ساخنه وبارده على السوفييت لغايه لما كان اخرها الجهاد الاسلامي في افغانستان وقضي على الاتحاد السوفيتي ولكنه خلف بذره يعني موجوده اللي هم الروس اللي هم دلوقتي برضه بيستعرضوا قواهم في بلاد الشام آه، فروسيا وعلى راسها بوتين آه، قاعدين دلوقتي بديل عن الاتحاد السوفيتي لكن الاتحاد السوفيتي كان حاجه كده ايه لا تغيب عنها الشمس يعني والولاء العربي آه، نصه لل- آه، للسوفيت ونصه للامريكان دلوقتي كله للامريكان فكلمه تصالحون الروم صلحا امنا موجوده صلح يا ريتها وقفت على الصلح والله احنا عندنا الصلح خير الإسلام لكن ده ما عادش صلح ده ولاء كامل مع الذلة والتبعية المهينة للي عاوزينه ال- الأمريكان أو الأوروبيون واللي في الصورة دايما الأمريكان يعني والأوروبيون برضه شغالين بس يعني ما تقدرش تاخد تلاقي الصورة كده واضحة آه، زي الأمريكان اللي في الصورة وعاملين نفسهم آه، حامين حمى الدنيا وحامين حمى العرب وحكام العرب ولذلك واحد زي آه، ت- ترومبا هذا يقول لهم ادفع يا جدع عشان انا اللي بحميكم والكلام ده كله ويدفعوا امال يعني هيحافظوا على الكراسي بتاعتهم امال الشعوب بتاعتهم اللي هتحافظ عليهم هم اصلا ما فيش بينهم وبين الشعوب عمار لو كان بينهم وبين الشعوب عمار لو كان في صله بالدين كانت الامور تختلف عن هذا لو عندنا مبدا الجهاد في الاسلام ما كناش نخاف من اي تليفون يجي من ترامب ولا كنا ندفع الجزية عن يد ونحن صاغرون فالصلح عموما موجود تصالحون الروم صلحا آمنا واديك عرفت ان الروم هم اوروبا وامريكا تصالحون الروم صلحا آمنا آمنا اهو وبقى دلوقتي على عينك يا تاجر بقى على المفتشر انا افتكر في العهد الماضي كان بعض الحكام يعني لما يتعاملوا مع الغرب يتعاملوا كده خفيه وعلى استحياء وعلى انه يعني الشعوب بتاعتنا ما تحسش ان احنا عملاء قوي خليها كده يعني في الدرع لدرجه انه لما كانت تيجي تعليمات من امريكا للرئيس حسني مبارك ويقول له اعمل كذا وكذا يقول له معلش الحته دي هتزعل الشعب بتاعي خليها كده شويه لقدام مش عارف ايه كلام من ده الكلام ده ما عرفناه لما خلع مبارك وقامت آه، مراته سوزان مبارك تقول- تستغيث بالامريكان والحق والراجل بتاعكم اللي كان بيعمل وبيعمل وبيعمل ويعمل ويعمل ويقول- وده لدرجه انه لما كان يخاف من الشعب بتاعه في حته يقول له لا ومالك بالشعب انت قوم نفذ كلام الاسياد الشاهد يعني ده واقع مرير موجود فاذا تصالحون الروم صلحا امنا دي موجوده اه و- دي كعلامه موجوده وتقهرون انتم وهم عدوا من ورائهم دي لسه ممكن اي حد يقدر يفسرها على انه مثلا الحاجات القائمه دلوقتي ما هو في تعاون آه، مثلا آه، روسي وسوري وايراني ورو- وسوري برضه النظام يعني بيستعين بالروس وبيستعين بالايرانيين وبيستعين بحزب الله اللبنانيين فلكن ما تقدرش تفرق الحديث بهذا الكلام انما جايه معركه قريبه جدا ممكن بعد ما تنتهي محنة الكورونا مباشرة تكون حرب ضد الروس بين أمريكا وروسيا مثلا عشان روسيا تجاوزت الحدود وتروح أمريكا تستعين بالعرب والعرب ما يقولوا لا محتمل طيب لو ما كانوش الروس إيران أيوه من زمان نسمع انه في مشاكل ما بين الامريكان والايران آه، صحيح يعني هي آه، امريكا سايبه ايران في المنطقه عباره عن بعبع لكن يمكن يعملوا حاجه تزعل ترامب فيبدا يسلط عليهم المعركه ويجيب العرب معاه ويبقوا هم اللي في المقدمه عشان الخسائر تبقى منهم هم اكثر ما تكون من الامريكان لانه جندي امريكي دي حاجه غاليه قوي انما عربي ايه يعني؟ ايه يعني؟ ده شعب عربي بيبادى هو اللي حدش بيسال. قتل امرئ منهم جمة لا تغتفر. وإبادة شعب منا أمر فيه نظر. عارف حكاية التحالف اللي جاي ده؟ يفكرك أيام حرب الخليج لما حصل غزو من العراق للكويت. فيقوم بدأ العالم كله يتكلم عن الشرعية الدولية. لازم نحافظ على الشرعيه الدوليه للكويت طب ما كان في دوله اسمها فلسطين محدش طالب بالشرعيه الدوليه بتاعتها المهم لا دي عشان هم اللي جايبين اليهود وهم اللي زارعينهم وهم اللي عاملينهم شوكه في قلب العرب والمسلمين انما المهم استغلوا حكايه دخول صدام للكويت فبدات حرب ضد العراق تقودها امريها من العرب وبالذات من المصريين قد ايه كانت الجثث بتنزل على مصر كل يوم على انه الناس دول قالوا مثلا خدوا شويه فلوس أو قالوا لهم يعني ن- نخفض عنكم الديون أو ن- نرفع عنكم الفوائد المركبة أي حاجة وراح الجيش المصري وبقى يحارب آه، إخوانه في العراق وحصلت حرب الخليج الأولى والثانية والثالثة لكن برضه ما أقدرش أطبق هذا المعنى على اللي حدث في العراق والكويت امال هي ايه لا جايه ومن زمان لما اتكلمت خطبه ليا سنه 96 قلت انه العدو المشترك يا اما الشيعه يا اما الشيوعيه اعني بالشيعه الايران واعني بالشيوعيه الروس محتمل هم ولا ظهر في الافق عدو جديد اسمه الصين بينافس امريكا على القمه وعلى البقاء والقوه العسكريه الاقتصاديه قبل القوه العسكريه فهل يا ترى ممكن بعد حرب الكورونا هذه الجرثوميه البيولوجيه ممكن يبقى في حرب عسكريه وبما لامريكا من سطوه على العرب قولوا لهم انتوا هتشاركوا معايا في المعركه دي وانتوا اقرب الى الصين مني ولازم تجيبوا لي كده خيره وخلاصه الجنود اللي عندكم ويبقى ده الت- ال- التحالف الجديد والله انا انا لا اجزم بشيء لكن هي ما دامت مستقبليه فبننظر ما يلوح لنا في الافق حرب جايه فيها امريكان روم وممكن يكون معاهم دولة زي حكاية آه، انجلترا كده بريطانيا لما بتدخل في المعارك ولا حد تاني من الاتحاد الأوروبي ممكن يشترك كله وممكن جزء منه الامريكان ويروحوا واخدين العرب عشان يحاربوا الصين او روسيا او ايران ولا دولة رابعة ممكن يكون انا لا اجزم بشيء لست على يقين منه انا قائم أيوة- ايوه قائم ان تقهرون انتم وهم عدوا من ورائهم الحرب اللي جايه والنتيجه بتاعتها الف تسلمون وتغنمون يعني انتوا يا معاشر الحلفاء الامريكان والاوروبيون والعرب انتوا الحلفاء هتنتصروا على العدو اللي هتقتلوه ايران او روسيا او الصين فتسلمون وتغنمون طب وارض المكاذبين قريبا من الشام او داخل الشام لانه قال بعدها ثم تنزلون برج ذي ثلوج المرج ذو التلول هذا تلال وهضاب موجوده ومنطقه بهذا الاسم و- وليها اسماؤها المعروفه اللي ذكرت في احاديث اخرى هنصل اليها ان شاء الله انه قال مرج دابق و- وسمى منطقه الغوطه وذكر الغوطه الشرقيه وذكر مدينة دمشق يعني عاوز يقول لك انه الملاحم في ارض الشام الملاحم في ارض الشام الشام مش بالمعنى الضيق اللي بيفهمه الراجل السوري انه بيتكلم الشام اللي هي دمشق زي لما انت تيجي تقول على القاهرة مصر برضه بيقول لك على دمشق الشام لا الشام سوريا ده في اضيق نطاق والا فالشام بلغة العرب الشامات كلها عبارة عن سوريا والاردن ولبنان وفلسطين دي اسمها ارض الشام وقديما كان يقال مصر والشام فاذا قيل مصر فمصر على اتساعها الهائل اللي بيصل الى شمال افريقيا في الشمال و- والغرب وبيصل الى منابع النيل في اثيوبيا في الجنوب ويواصل الناحيه الشرقيه البحر الاحمر وسينا وال- وغزه طيب وبعد كده يبدا الشام بقى اللي ممتد كان لغايه حدود اوروبا لغايه حدود اوروبا واللي كان منها تركيا دي دي حدود اوروبا اللي هي كانت القسطنطين العاصمه ل- ل- لدوله بيزنطه واللي هي يعني اسلمت لله رب العالمين بالفتح الاسلامي آه، لمحمد الفاتح وهنذكر الحديث بتاعه ان شاء الله. يبقى تنزلون بمرج ذي تلول في ارض الشام. سالت الاخوه السوريين قالوا لي اه موجود هذا المرج معروف واسم المناطق آه، اللي قرأناها في الأحاديث وجدناها بتتردد في الأخبار مع الصراع الموجود ما بين الطوائف المقاتلة والنظام إيش دي الغوطة ودي مرج دابق والأعماق كل ده مذكور في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ثم تنزلون بمرج تلول صاحبنا يعني خذ اللفظ هنا بعمومه واحد من الروم يطلع على تبة على هضبة على مكان مرتفع ويرفع الصليب كما لو كان احتل بلاد الشام يعني فيرفع الصليب ويقول الأغلب الصليب أغلب الصليب ده المعركة مشتركة ده أغلب الناس اللي ضحوا في المعركة دي كانوا من المسلمين كانوا من العرب أنت دلوقتي رافع لي الصليب وتقول لي الأغلب الصليب ليه هي كانت حرب صليبية طب إن كان ولا بد يبقى الهلال والصليب زي ما الناس كانوا في مصر أيام الثورة في ميدان التحرير رافعين الهلال والصليب قول يا اخي الهلال والصليب لا لا اغلب الصليب لا الصليب ايه هي دي كانت معركه فيها هو بعد ما حاربنا معاكم تبقى النتيجه كده فيقوم اليه رجل من المسلمين فيقتل ويعني واحد كلب غار لا واحد غربي ده تتحرك له جحافل الجيوش فيقوم الرجل من الروم فيرفع الصليب ويقول أغلب الصليب فيقوم إليه رجل من المسلمين فيقتله فعند ذلك تغدر الروم آه. انتهى الصلح ويجي وقت الغدر اللي هو مليان بالملاحم اللهم يا مقلب قلوب ثبت قلوبنا على دينك فعند ذلك تغدر الروم وغدرهم وهم ساعتها أقوى لأنه عندك من علامات الساعة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة إلا والروم أكثر الناس العرب هيبقوا قلة من كثرة الحروب ومن كثرة المشاكل وممكن الوباء اللي شغال لكن لا تقوم الساعة إلا والروم أغلب الناس فهم أقوى وأكثر فعند ذلك تغدر الروم وتكون الملاحم فيجمعون لكم فيأتونكم في ثمانين راية مع كل راية في رواية تقول عشرة ألاف وفي رواية تقول اثنى عشر ألفا أغلب الروايات على أنها اثنى عشر ألفا فسبحان الله العظيم دي بداية الملاحم وعندي أحاديث الملاحم هذكرها لكم إن شاء الله بس الوقت الآن لا يتسع لهذا لكن فيما يتبقى من لحظات ناخذ فيها من علامات الساعة اللي ارتبطت بالفتوحات والحديث الذي تناولته يعني الآن عرضا عند شرح حديث تصالحون الروم صلحا آمنا والحدود وأن الحدود دي كانت عبارة عن منطقة القسطنطينية دي بلاد الروم النهاردة ليه مثلا تركيا بلد سياحية من أعلى طراز الروم جايين وبيتفرجوا على اصل مملكتهم وامبراطوريتهم انا دخلت مد... آه... المكان بتاع صو... ايا صوفيا شفت الغرب الناس اللي جايين من بلاد اوروبا وقاعدين يتفرجوا ويتألموا وبيتحسروا على انه المكان ده كان بتاعهم وبقى مسجد ايام محمد الفاتح لكن على ايام كمال اتاتورك عملوا لهم متحف ولغايه دلوقتي هو متحف بنخش نتفرج على تاريخ كنيسه ايا صوفيا تحولت الى مسجد ايام محمد الفاتح تحولت الى متحف ايام كمال اتاتورك وبتدخل بالتذاكر وبتطلع اعداد رهيبه وبيتحسروا تحسروا على هذا فبقول لك قسطنطينيه دي هي قلعه الروم فالنبي عليه الصلاه والسلام ذكر لنا بقى في علامه من العلامات اللي هختم بيها ستفتحون من بعد رومية والقسطنطينية فسئل صلى الله عليه وسلم أي المدينتين تفتح أولا قال مدينة هرقل أولا يعني القسطنطينية ستفتحون من بعد رومية والقسطنطينية الله قال رومية هو قبل القسطنطينية الواو لا تقتضي ترتيب الحروف العربية اعرف دي كقاعدة وتقول رومية والقسطنطينية كما لو قلت القسطنطينية ورومية الواو لا تفيد ترتيبا على عكس الفاء والث- وثم الفاء تفيد الترتيب مع السرعة وثم تفيد الترتيب مع التراخي فلو قلت في المثال زي ما كانوا يعلمونا كده في المعاهد والمدارس دخل محمد فعلي خلاص عرفنا انه محمد وراء علي على طول دخل محمد ثم علي ده جاب بعديه بشويتين دخل محمد وعلي تعرفش مين دخل قبل مين فهنا ستفتحون من بعد رومية والقسطنطينية لما قال لفظ الواو حرف العطف الواو هنا الذي لا يفيد ترتيبا جعل الصحابة يسألون فسئل عليه الصلاة والسلام أي المدينتين تفتح أولا قال مدينة هرقل أولا يعني القسطنطينية مدينة هرقل هرقل كان قاعد هنا في القسطنطينية اللي بقى اسمها اسطنبول فمدينة القسطنطينية بشر النبي عليه الصلاة والسلام بفتحها مما حدا بالصحابة رضي الله عنهم من أيام سيدنا عثمان شوف بعد ما خلصت الفتوحات العظيمة اللي على في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب وفتح آه، بلاد روما آه، وفتح بلاد آه، الفرس يعني فتحت آه، قل معي في ال- العواصم الكبيرة المدائن ها في بلاد مم.
فارس وفتحت بلاد كثيرة للش- للروميين في الشام يعني استطاع المسلمون أن يحرروا الشام قاطبة خلاص يبقى ايه اللي واقف على الحدود القسطنطينية فبدا ايام سيدنا عثمان محاوله لفتح القسطنطينية وايام سيدنا معاويه وارسل ابنه يزيد لفتح القسطنطينية وانت عندك الاحاديث دي اللي هي فيها قصه آه، آه، ام حرام اللي لما النبي عليه الصلاه والسلام راى رؤيا ان قوما من آه، صحابته يركبون سبج البحر وكذا قالت يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم قال انت من الاول حديث آه، في علامات يعني في اسمه في ايه امارات نبوه النبي عليه الصلاه والسلام عليه الصلاة والسلام لكن لم يتم فتح آه، القسطنطينيه لا على يد آه، آه، لا على عهد عثمان ولا على عهد معاويه ويد ال- يزيد بن معاويه وعدت المحاولات لغايه لما نجحت بفضل الله على يد محمد الفاتح الشاب المسلم ابن العشرين سنه اللي علمه شيخه ورباه وكان ي- ي- يقوي فيه فكره انه هو اللي هيفتح القسطنطينيه وفعلا الفكرة كبرت معاه وفتح القسطنطينية وتحققت في نبوءة النبي عليه الصلاة والسلام لتفتحن القسطنطينية فنعم الجيش جيشها ونعم الأمير أميرها وكان الأمير محمد الفاتح وكان الفتح آه، سنة 1453 من الميلاد 1453 ميلادية يعني حاجة كده قبل نص قرن 1453 قول لغاية دلوقتي يعتبر حوالي قرن وربع آه، إلا ربع مثلا يمكن ما تسألنيش في الحساب عشان أنا أدبي فمحمد الفاتح سنة 1453 فتح القسطنطينية وأسلمت لله لله رب العالمين وظلت الخلافة العثمانية في البلاد لغاية سنة 1924 والغيت الخلافة على يد مصطفى كمال أتاتورك مم.
وده موضوع ارتبط بمراحل الخلافة اللي ذكرناها فيما قبل ذلك أيوة لازم نخلي بالنا من الوقت ففتحت القسطنطينية الحمد لله تعال بقى للتي لم تفتح قال رومية ادخل على المعاجم وقول يعني ايه رومية دي لأنه مفيش حاجة دلوقتي اسمها رومية فتجدها في المصطلحات وفي المعاجم روما روما واللي معروفة الآن بلفظ ومصطلح روما الفاتيكان روما الفاتيكان اللي فيها البابا العاصمة الدينية المقدسة للنصارى خاصة الكاثوليك لأنه الأرثوذكس قاعدين عندنا متمركزين في مصر كان يتزعمهم شنودة وبعد شنودة اللي موجود دلوقتي والكلام ده إنما ده بابا الفاتيكان بابا الفاتيكان هي دي عاص... هي دي روما هي دي روما روما تعال دور في التاريخ هل فتحت من أيام الفتوحات الإسلامية الأولى لغاية النهاردة لا يبقى روما لم تفتح مهم.
ستفتح ان شاء الله يقينا ستفتح يا شيخ قول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا ان شاء الله ده.
روما ستفتح بإذن الله تحقيقا لا تعليقا تبركا لا استثناء يبقى عندك من علامات الساعة قسطنطينية فتحت وروما ستفتح مع الملاحم وللحديث بقية وهندخل بقى إن شاء الله في علامات ساعة مشوقة كتير قوي لكن برضه هخلص لكم شوية العلامات الصغيرة من قبل ما أدخل في موضوع الملاحم أو إن أنا آه، آه، هطعمها مع بعضها غدية عشان يبقى أنت معايا كده إيه اخويا العلامات دي كلها اللي بيقول لي عليها الشيخ انا عارفها وبتاع لكن ايه العلامات الكبيره؟ هندخل في العلامات الكبيره ان شاء الله مش العلامات الكبرى، العلامات المهمه اللي هي اظلنا زمانها والمرتبطه بالملاحم واللي مقدماتها موجوده في الشام من سنه وتسعه. من سنه وتسعه يعني من ايام التسع سنوات بتاعت الثوره السو- السوريه واللي نجحت في الاول نجاح رهيب وبعدين آه، البقيه عندك والبقاء لله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم على هذه المحاضرة الرائعة وبارك الله فيكم وإلى هنا تنتهي هذه الجلسة وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ونلتقي غدا بإذن الله مع حلقة جديدة مع فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد العزيز القرشي وشكرا لكم شيخنا الكريم
حياكم الله بارك الله فيكم جزاكم وفيك الله خير.
بارك الله شيخنا السلام عليكم
عليكم السلام